السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبي محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد أحبتي في الله هل تحبون الله؟ هذا سؤال إجابته بديهية نعم كلنا يحب الله عز وجل سؤال تاني مهم هل تشعر أن الله عز وجل يحبك كيف لنا أن نعرف ذلك وكيف لنا أن نشخص صدق محبتنا لربنا سبحانه وتعالى الكثير من الناس يستطيع أن يقول أنا أحب ربي ولكن يا ترى هل هو صادق وهل هذه هي حقيقته أم أنه مخدوع ومشخص غلط هل الله عز وجل يحبك هذا هو لقائي بكم بعيدا عن كثير من المقدمات لقائي بكم في هذا اليوم بإذن الله عز وجل ومفاجأة أعددتها لحضراتكم جاءت بقدر الله تبارك وتعالى أن وفقنا الله سبحانه وتعالى وكان معي أخي وحبيبي الشيخ أمين الأنصاري اهلا بيك يا شيخ امين اهلا بيك يا دكتور ربنا يكرمك ويبارك فيك هو الحقيقه المفاجاه كانت ساره لي اكثر ما هي ساره لك ولمشاهديك الكرام في برنامجك وفي وقتك وفي حلقاتك واسال الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنك يا دكتور مجيد اتفضل امين ربنا يحفظك يا رب ويبارك لك أه بقول يا شيخ امين احنا على طول عشان الوقت ضيق والموضوع كبير أه سنتناقش ونتجاذب اطراف الحديث في هذا الموضوع المهم الذي نضع في خلاله بإذن الله تبارك وتعالى النقاط على الحروف نبدأ كده الحديث عن محبة العبد لله كيف نشخصها وكيف يعرف الإنسان إن هو لما بيقول بحبك يا رب إنه صادق وإنه مش مخدوع وده كلام حقيقي
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الحب كلمة من حق وباء لا يعرفها إلا الأحباء محدش يعرف انه فعلا بيحب او محبوب الا هو الشخص نفسه ومن يحبه دي بس هي محتاجه صدق الناس كلها بتدعي المحبه بتدعي المحبه لكن اللي عارف انه بيحب ربنا هو بيحب ربنا فعلا زي بالظبط يعني الحبه بيقولوا كلمه الحب ليس لها تعريف لغوي ودي دي حاجه غريبه جدا انا لما يعني قرات في الموضوع ده استغربت واكتر واحد اتكلم في المحبه تقريبا من السلف الصالح كان ابن القيم ابن القيم نعم هو الوحيد اللي قال ان مفيش تعريف للمحبه ليه قال المحبه دي علامات ظواهر يعني, يعني منزل منزلة المحبة في المدارج آه. واخدة حيز ضخم جدا جدا آه. منزلة المحبة ومنزلة التوبة أكتر حاجتين أحسنت م. ليه برضو زي الجمال قال لي ان دي لا يعلمها الا الخواص انك تحب وتتحب دي قصة تانية خالص فلما الواحد يحب من من شخص عظيم بيبقى عظيم لان لما الواحد يتحب من شخص من شخص رقيق يبقى رقيق ليه لان ربنا سبحانه وتعالى اطيب الطيبين سبحانه واجمل الجميلين فلما يجي يحب سبحانه وتعالى ما يحبش الا جميل ويحب طيب ان الله طيب لا يقبل الا طيبا ابتداء في ناس بتحب بجد وفي لا ناس يقبل الا طيبا دي في الصدقه يعني ها في الصدقه خاصه وفي كله نعم معايا يعني العمل الخبيث لا يقبله الله ان الله لا يقبل صلاه بغير طهور ولا صدقه من غلول فلا ده ولا ده بيقبل صحيح ولا لا يقبل من القول الا الطيب اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه كذلك لا يحب الا الطيبين دي دي ابتداء نعم. تاني حاجة ان اللي بي اللي بيدعي المحبة آه اللي بيدعي المحبة ده ممكن يكون عاصي وظالم و و و آه وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه اه نعم مين اللي رد عليهم ربنا قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق ممكن البني ادم يبقى عنده سوء تصور لكن اللي بيحب ربنا بجد واللي ربنا بيحبه بصدق معايا بيبان عليه علامات أيوة عايزين ندخل على العلامات العلامات نبدأ كده
اول علامه هو انت طبعا انت استاذ في المحبه يا دكتور اديب بس انت بس انت الله يحفظك ربنا ده فرصة يصلحك.
يعني ربنا يكرمك.
التقيت بك النهاردة بقدر الله سبحانه وتعالى وترتيب ربنا الله يصلحك فقلنا أحسن حاجة نتكلم فيها الحب ربنا يكرمك يا دكتور اديب طيب الحب عموما هي هي تبادليه بمعنى ما فيش ما فيش حب الا من طرفين ما فيش حاجه اسمها من طرف واحد يعني عشان يبقى في حب لازم يبقى في حاجتين اتنين واحد بيحب واحد ال- آه، حب الله سبحانه وتعالى آه، آه، آه، في ست حاجات بس ده, بتشغل- ده, ده أعتقد اللي من طرفين هو التحاب اه آه، تحاب أي تفا... على وزن تفاعل والتفاعل هو فيه اشتراك الطرفين صحيح أو رجلان تحابا في الله قالوا ان الحب لازم ي- أج- اكتر حاجه بتشغل المحبين مم.
ست حاجات اول حاجه هل اللي بتحبه ده يستاهل انك تحبه ولا لا سؤال مهم دي واحده مفيش حد يستحق الحب الا اللي ربنا ربنا آه، ما- ليس هناك صحيح.
شيء مثل الله طيب طب تاني حاجه آه، هل اللي انت حبيته عارف انك بتحبه طب ليه عشان يبادلك المحبه دي طب تالت حاجه لو عرف هيحبك برضه طب رابع حاجه لو حبك في حد هينافسك عليه معايا آه، آه، ويحرمك منه يعطل عليك طب ما حدش نفسك فيه طب هو هيستمر معاك في المحبة دي على طول ولا هيتغير طب لا, لا استمر ومش هيتغير السادس، هل سيبقى معك
سبحان الله أم لا آه، بكده تجد ان اي حب غير حب ربنا آه، عليه قدر وفيه تنغيص وفيه آه، يعني ترقب لمشاكل محتمله ممكن تقع ده قالوا الحاجه الوحيده اللي الانسان يسكن معها ويهدأ حبه لربنا ليه بقى أولا ربنا حق من أحب سبحانه وتعالى صاحب النعم وصارف النقم سبحانه وتعالى وخالق الخلق ورزق الرزق وملك الملك ده غير جماله هو سبحانه وتعالى يعني فعلا اللي, اللي عايز يحب ربنا يتفرغ له شوية هيحب ربنا سبحانه وتعالى والله يعني يتفرغ لربنا شوية لا تليه تجارته ولا بيعه عن ذكر الله وإقام الصلاة يتفرغ لرب يقرأ شوية عن ربنا ي- يحس بربنا يسمع.
شوية. آه وبقلب صافي ويدي قلبه ويدي سمعه وبصره لله سبحانه وتعالى هيلاقيه حب ربنا مباشرة الواحد يا دكتور غريب لما يقعد يبص في, في صورة معينة معايا ويقعد يتأمل فيها كده بيحب صاحبها معايا النفس مفطورة على حب الجمال ومفيش أجمل من ربنا سبحانه وتعالى آه، تاني حاجة ان ربنا بيعرف انك بتحبه قبل ما انت تقول له ومن غير ما تقول له سبحانه وتعالى من غير ما تقول لا ده اقول لك على كمان حاجة انه بيحبك قبل ما انت تحبه سبحانه وتعالى نعم معايا وارضى عنك قبل ما ترضى عنه قال يحبون ويحبونه طب التالتة ان ربنا ما- مش بي يعني بعد ما عرف لا مش بيبادل لا حبه دايما ليك اعظم من حبك انت ليه اجل صحيح ده- ده- معايا ده اقول لك على حاجة كمان من تقرب الي شبرا تقربت اليه ذراعا ده خد من تقرب الي ذراعا تقربت اليه باعا احسنت ومن اتاني يمشي اتيته هروله ده خد بقى يعني دي.
دايما من من عند ربنا اكتر خد دي قبل ما انت تفكر تحبه اصلا عل- وانت على معصيه وانت على ضلال وهو يا ربنا يحفظنا ايه آه، آه، انت انت لو انت بتحب او اه ايا كان انا اسف لو لو, لو الشخص يعني أخ- لو الشخص اساسا آه، بيحب ال ال بي- بي- ما بيحب ما, ما عندوش محبه ربنا اصلا وهو عاصي وهو ظالم وهو طاغي بل وهو كافر ممكن ربنا يحبه
سبحان الله آه والله.
لا ت- دي بينها دي يعني اه هو آه، سبحان الله العظيم آه، لولا محبة الله لعمر ما هداه وكان عمر كافرا ودعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اهدي أحب العمرين إليك اللي بتحبه منهم وديه م- م- مش ممكن يا شيخ امين ن- ن- نطلق عليها افضل لولا رحمة الله بعمر ده ده حديث اصل النبي في اصل البخاري.
صعب صعب ان ربنا يحب واحد حديث كافر الحديث في البخاري الحديث في البخاري ايه نصه آه، نص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة اللهم اهدي والسلام.
أحب العمرين إليك
مم.
إن- اللي بتحبه منهم يهديه لذلك قالوا محبة الله سبقت لعمر معايا قبل أن يولد وقبل أن ي- ي- يسلم وقبل ثم جعله الرجل الثاني في الأمة بعد أبي بكر لذلك آه، آه، من حب الله لولا حب الله ما تاب تائب معايا ولولا حب الله ما اهتدى مهتد ولولا حب الله ما رجع هارب هي هي فعلا آه، توبة الله تبارك وتعالى العبد من علامات المحبة ايوه فاحنا عايزين ندخل فحبه على الأول.
العلامات نشخص مم.
أن ال- ال- من الحاجات اللي اللي استوقفتني صراحة يعني من خلال بحثي في أسماء الله سبحانه وتعالى معاسم الله الودود وجدت أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله انتصر بشدة أن معنى اسم الله الودود الواد وعلى فكرة دي أقوى من آه، المودود يعني المودود والواد فقال لا هي الواد وبس ومودود بالتبع مم.
الواد يعني الذي يحب مم.
وشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله لما جه يتكلم عن مراتب العبودية في رائعته مدارج السالكين هو بيتكلم عن منازل ومراتب المحبة آه، ذكر مرتبة الوداد قال والوداد هو صفو المحبة مم.
صفو المحبة المحبة الخالية عن الأغراض ربنا عز وجل يحب عباده وهو غني عنهم مش محتاج لهم سبحانه وتعالى بل كل ما عندهم هو الذي أعطاهم إياه سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى فان يبقى الواد يعني المحبة منبعة من عند ربنا ان ربنا هو اللي يحب عباده مع غناه عنهم سبحانه وتعالى يحب عباده مع- مع ان هم اللي بيسيئوا وهم الغلطانين وهم اللي بيرتكبوا المنكرات وهو برضه يحبهم سبحانه وتعالى فده آه، من ال- طبعا الس- الشيخ دلل على أدلة كثيرة مش المقام لا يتسع لذكرها احنا مركزين على جانب تاني انما ده بي- بيبين قد ايه آه، عظم اسم الله الودود سبحانه وتعالى هو اساسا يعني الحب منزلته في حياة الخلق ما يقدروش يعيشوا من غير حب شوف نسمات بلا حب لا تطير أقدام بلا حب لا تسير قلب بلا حب محروم جيش بلا حب مهزوم ولولا الحب ما سكن طير وكر وما دخل النمل جحر وما سبح حوت في بحر لولا الحب ما تجمعت القطرات وما طارت النسمات ال- ال- الحب ده حاجة بيحلي الحياة ولما أنعم الله على المؤمنين جعل بينهم ودا قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل.
سيجعل لهم الرحمن ودا وانظر إلى الحب ألا ترى أنك إذا أحببت أحدا سعيت إلى رؤياه وسعيت بلقياه نعم نعم ألا ترى أنك إذا أحببت شيئا خف عليك حمله يعني أنا مم- ممكن مثلا أحد الصالحين لما قابله أقعد سعيد أسبوع سبحان الله و- وده, وده عبد مم.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعنا بالنظر إلى وجهه الكريم
ف فالحب الحب شيء يسعد القلب لذلك أنا يمكن آه، آه، بقول الحب آه، آه، آه، لا يعلمه إلا الأحباء فعلا بيقول لك يعني الحب كلمة من حاء وباء لا يعرفها إلا الأحباء عند الأول الحاء وعند الثاني الباء يا سلام آه يعني قارئ اليمين يا شيخ.
عند الأول الحاء وعند الثاني الباء دي حقيقة لذلك ابن القيم بيقول إيه وضرب المثل بالحب ب- على الحب بال- بالحبة ليه قبل أن توضع في الأرض تسمى بذرة بذرة بذرة ليه؟ لأنها ليس لها تفاعل مع غيرها جافة ملهاش لوحدها.
اه ما هي في سنبلها في, في سنبلة لا فيها ماء ي- يخضرها ولا فيها أرض ت- تنبتها ولا شيء طب إذا وضعت في الأرض تبقى حبة حبة ليه؟ حبة الأرض الأرض والأرض بتحبها طب والدليل تفاعلها شوف بقى بعد الحب بقى ما يحصل بينهم الاثنين تخرج الأزهار وتتطاير الأعطار معايا وتبدأ الثمار وهكذا هو ده الحب فإن الحب لا تخفى دلائله كالعطر يخرج من حامل المسكين طيب عشان بس اللي أنا مركز على حاجات معينة مم.
هبدأ أنا لا اتفضل
يعني من ساعتها احاول احصرك في قول لنا ايه الاثباتات وايه التشخيص وانت عارف انا دكتور وبحب دايما اشخص صحيح فعايزين نشخص هل الشخص اللي بيقول بحبك يا رب ده صادق ولا دعي لأنه ما أسهل الدعوة وأعز المعنى فعايزين نحدد الشخص ده صادق ولا لأ من أهم العلامات وإحنا قلنا إحنا بنتجاذب أطراف الحديث في هذا اللقاء آه، من أهم العلامات اتباع النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام.
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني مم.
وبعدين تيجي النتيجة كمان إن يحب- اتبعتموني يحببكم الله مم.
يعني ده برضو من الاتباع هو علامة من علامات محبة العبد لربنا وفي نفس الوقت سبب من أسباب محبة الله للعبد صحيح يعني هي في النص كده دي تبين لك ان الشخص ده بيحب ربنا فعلا صحيح ولما يكون ده حاله بيتحرى الدقة ويقفو أثر النبي عليه الصلاة والسلام ويحاول يبحث عن هدي النبي ليمتثله ليتشرف باتباع النبي عليه الصلاة والسلام ده بيجلب محبة الله تبارك وتعالى اتباع النبي عليه الصلاة والسلام فتحت لك الباب قول ايه كمان
ما طب انا عندي حته برضو اه لا دي مهمه جدا قول انت عارف يا دكتور غريب ان الحب هو اكتر حاجه بتستخدم من العواطف في الحياه كلها اكتر حاجه بتستخدم في العواطف شوف الانسان بيحب الاكل يحب ريحته يحب اللبس يحب لونه شكلك عريس جديد لا والله انت كده هتجيب لي تهمه مع مع الجماعه في البيت لا ما حصلش لا انا اقصد ايه لا, لا انا هقول لك ايه اللي ايه اللي اثر احنا طبعا بنتكلم عن محبة الله مش اه بهزر لا هقول لك ايه يعني.
اللي اثر فيا الموضوع ده انا فعلا الايام دي بستمتع بالكلام عن الحب ليه لاني قريت عن حب النبي عليه السلام عليه الصلاة والسلام وانا فعلا بعمل حاجه دلوقتي اسمها الحب في حياه النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم جزء من كتاب بعمله دلوقتي آه، آه، اسمه- يسددك يا رب.
اللهم امين اسمه يعني الحب خالص.
في حياه النبي صلى الله عليه وسلم انا فوجئت انا شخصيا فوجئت ان احنا لم نعرف كثير من جوانب حياه رسول الله يا اخي النبي كان بيحب الحجاره
نعم صحيح مع مش ب...
أدلة.
مش البني ادمين في أدلة كان بيحب الحجاره وكان بيحب ال- الحياه وكان بيحب الناس وكان بيحب الارض وكان يحب البلاد أحد جبل يحبنا ونحبه احسنت مم.
وكان يحب الب- الكعبه ومكه مع اني كانك لا لاحب البلاد الي وبعدين يحب اصحابه وبعدين الجواري الصغيرين المساكين اللي هم يقول لهم ان كنا لمن احب الناس الي معايا لا ده انا هحكي لك بقى حاجه تانية الصحابه كانوا مشغولين بموضوع الحب ده احنا بنتكلم في ده ليه لان دي فطره بشريه دي حاجه لا يمكن ابدا تعيش من غيرها ولا يمكن ده واللي يعيش من غير حب احسن له انه يكفن ويكبر عليه اربع في حاجة بتأثر فيا مم.
يعني مثلا الإنسان لما بيسافر ويسيب بلده يروح حتى لو هيعمل عمرة أو يحج مم.
أو يسافر لعمل أيا كان السبب حتى لو حج وعمرة يمر عليه أسبوع أو أقل وتلاقيه مثلا حس بحنين ل- لأولاده لأمه ل- لزوجته ل- فالتليفون ويتصل ويخلص كارت ويشحن ويعمل اتصال ومستمتع وحشتوني يا جماعة و- ال- اللي هو الحب ال- ال- النابض مم.
الحب الحي ده ال- مم.
الحب ال- ال- ال- النشط ده مم.
ده ي- ي- يفجر جوايا معاني خطيرة جدا كم مرة شعر الإنسان بنفس الحرارة دي ولله المثل الأعلى بس اتجاه ربنا سبحانه وتعالى ساعتها الإنسان بيحس إنه مكسوف أوي من ربنا سبحان الله طب أنا ليه مش كده مع ربنا ده كان آه، السلف الصالح كانوا يشتاقون إلى الله عز وجل أين شوقنا إلى ربنا سبحانه وتعالى حتى ابن القيم بيعرف الشوق يقول هو نار أضرمها في القلب يعني أشعلها وألهبها صفو المحبة لله سبحان الله.
عز وجل سبحان الله.
يعني المحبة الحقيقية بتولد الشوق إلى الله وده علامة من علامات آه، آه، صدق المحبة اللهم اجعلنا من الصادقين يا رب العالمين ما هو- فكيف للإنسان إنه آه، ي- يعيش حياته طبيعي كده ما بنفكرش مم.
يعني احنا م- يعني عايشين كده وخلاص ما بنفكرش المفروض المشهد ده يذكرنا بربنا ازاي انا كده مع مع البشر وال- ونفس الحرارة دي مش موجودة مع ربنا كانت هناك امرأة عجوز خارجة من دارها وتنظر إلى الطريق فجاء فجاء شاب من السفر قد غاب طويلا فجاء إلى أهله فكبروا وهللوا وخرجوا يبكون ويضحكون ويقبلونه فبكت قال ما سبحان الله.
يبكيك يوم فرح الناس قالت ذكرني هذا الفتى بقدوم المحب لربه يا الله مم. قالت كده قدم ذكرني هذا الفتى بقدوم العبد المحب لربه شوف الفرحة تبقى ازاي قل قلب المحب على فكرة مم.
آه، قلب دايما موصول بالله مم. صحيح المشاهد الواقعية بتفكره بربنا ربنا عز وجل في قلبه على طول أقول لك على حاجة هل تدري أن المحب لله قد يعصي ولكنه يكره المعصية صحيح يعني ممكن يعصي لكنه بيكره المعصية لأنها تحرمه من جزء من محبة الله وقد يغفل ولكنه يكره الغفلة وقد يذنب ولكنه يحب التوبة الذي جاء آه، فأقيم عليه الحد فلعنه بعض الصحابة كان بيشرب خمر آه نعم فقال لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله صحيح يعني شوف اللي شهد له بذلك مين النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة في حاجة أقوى من كده آه، لذلك بيقول لي بقى لا تخدعن فللحبيب دلائله ولديه من تحف الحبيب وسائله منها تنعمه بمر بلائه وسروره في كل ما هو فاعله ومن الدلائل أن تراه مسافرا نحو الجهاد وكل فعل فاضل ومن الدلائل أن تراه زاهدا في دار ذل والنعيم الزائل ومن الدلائل أن تراه خائفا معايا ومن الدلائل أن تراه خائفا خوف العظيم فما له من عازل ومن الدلائل أن تراه زا- ومن الدلائل أن تراه مسافرا نحو الجهاد وكل فعل فاضل ومن الدلائل أن تراه راضيا بمليكه في كل حكم نازل سبحان الله دي دلائل كل حاجة ليها دلائل نعم.
لذلك آه، آه، يعني آه، بعد ما بنتكلم على ان الحب ده فطرة وعلى ان الحب ده آه، الغريبة احنا احنا شكلنا آه، يدوب الحلقة دي على علامات محبة العبد لربنا بس ان شاء الله احنا برضو مضطرين لان الحلقة كده لما بيقولوا له خد فاصل بعرف ان نص الحلقة خلص معقول فاحنا مضطرين يا شيخ امين ناخد فاصل ثم نعود ان شاء الله انتظرونا احبابنا بعد الفاصل باذن الله تبارك وتعالى
اوسكار تي في شوب اسم يعني الثقة دائما ما يصاب الانسان بالام في المعدة او القولون العصبي او الجهاز الهضمي مما يؤثر على ادائه اليومي في عمله او في حياته اليومية الان وبفضل الله نقدم لكم المشروب العشبي جيت فري بخبرة اكثر من 30 عاما في البحث العلمي يقدم لنا العالم والطبيب الدكتور اسامة حجازي وبعد طول انتظار جيت فري كما نسميه في عالم الطب ال GIT او GIT هذا الجهاز الهضمي الذي يعتبر منحة إلهية وإعجاز إلهي من الله عز وجل في خلق الإنسان بيتعرض لكثير من المشاكل والأعراض المرضية التي لا يوجد منا من لم يعاني منها القولون العصبي سوء الهضم سوء الامتصاص الانتفاخ والغازات التقلصات المعدة العصبية الإحساس بالامتلاء التجشؤ وكثرة التجشؤ الإحساس بالقيء والغثيان فعلا إنها ثورة الطب البديل على جميع مشاكل الجهاز الهضمي آمن جدا لمرضى الضغط والسكر جيت فري نبحث بعين الطبيب المتخصص في علم الأعشاب الطبية عن مزيج من الأعشاب يستطيع بعون الله تعالى أن هو يعالج كل هذه الأعراض جيت فري مجموعة الأعشاب المتكاملة دي وتأثيرها على الكبد التخلص من الدهون الزائدة على الكبد تخفيض الإنزيمات المرتفعة للكبد بنسميها وظائف الكبد تنشيط الكبد واللي أهم من ده كله هي تنشيط الجهاز المناعي للكبد اللي احنا بنسميه ال Kupffer cells وبالتالي أيضا نستطيع أن احنا نتصدى لفيروسات الكبد A و B و C و D ومختلف الفيروسات اللي بتصيب الكبد وبالتالي يستطيع الكبد بجهاز مناعي قوي ان هو يتصدى لفيروس سي اللي احنا بنسميه دلوقتي انفلونزا العصر آمن وفعال وطبيعي 100% مستخرج عصارة نباتات طبيعية 100% جيت فري لك ولأسرتك جيت فري علاج ووقاية وحماية لجميع مشاكل الجهاز الهضمي الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء مع جيت فري اخترنا لك تاجك جيت فري راحة بلا حدود قن إنه انتصار اتصل نصلك أينما كنت أوسكار تي في شوب دائما تعدكم بالمزيد تليفون رقم 25 25 55 44 أو تليفون رقم 011 55 437 أو تليفون رقم 011 5 اتنينات 156 ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك جيت فري جيت فري سوبر تي في شوب دائما تزف لكم البشرى مفاجأة القرن وبعد طول انتظار زيت كنوز المنتج الأول للدكتور أمير صالح التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أبهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين علاج لتقصف الشعر علاج لتساقط الشعر علاج للشعر التالف زيت كنوز بنقدمه للمرأة مع كنوز شعرك دايما أجمل زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات الكيميائية زيت كنوز من الزيوت الطبيعية يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر الحفاظ على الشعر علاج الشعر التالف لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر وبيعالج تساقط الشعر تلف الشعر تجعد الشعر وضعف الشعر انا بشكرك على زيت كنوز الله.
انا جبته لبنتي وجزاك الله خيرا والله بسم الله ما شاء الله مع كنوز شعرك دايما أجمل زيت كنوز اشتريناه لبنت ابني اللهم صل على النبي ما شاء الله لا اله الا الله ما شاء الله الله يبارك لك المزيد تليفون رقم 25 25 55 44 أو تليفون رقم 011 55 437 أو تليفون رقم 011 5200 156 ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو الاتصال بأقرب دولة لك
مع كنوز شعرك دايما أجمل دايما أجمل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبي في الله عدنا إليكم مع علامات وحيثيات محبة العبد لله عز وجل كيف نشخص العبد المحب ويتبين لنا هل هو صادق أم دعي آه، كنا بنتكلم عن آه، الشوق إلى الله عز وجل كعلامة من أهم العلامات والشوق إلى الله سبحانه وتعالى الشوق إلى لقائه والشوق إلى النظر إلى وجهه الكريم تبارك وتعالى ودي إشارة سريعة ومن أهم العلامات آه، أن يكون هناك حال خاص بين العبد وبين ربه في العبادات كالصلاة إزاي ده يا شيخ أمين
آه، هو الصلاة لقاء لازم نقتنع بكده لازم نفهم ان هل هي الصلاة مجرد عبادة بتؤدى زيها زي بقية العبادات ولا لا آه، لا فرق كبير جدا بين الصلاة وبين اي عبادة تانية نعم الزكاة انت بتبقى من ايدك لايد الفقير وخلاص ما هي ال- ال- الحج بتروح تقف في عرفة و و و لكن الا الصلاة الصلاة آه، لقاء بالله سبحانه وتعالى لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قام أحدكم في صلاته فلا يلتفت ليه قال فإن الله تلقاه بوجهه وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينصب وجهه لوجه عبده في الصلاة ما لم يلتفت ها لقوا بتكلمه في الصلاة وبيرد عليك مم.
يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال أن الله قال قسمت الصلاة ما قالش الفاتحة مم. الصلاة وسماها في سمى الفاتحة داخل الصلاة صلاة نعم آه، ولم تسمى فاتحة مم.
قال إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي يعني آه، إذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي أثنى عبدي علي عبدي.
ده معناه إنك بت... وأنت في الصلاة بتتكلم مع ربنا وربنا يرد عليك سبحانه وتعالى غير كده لما بتقابل حد بتحييه في ناس بيحيوا كده وفي ناس بيحيوا بالركوع زي زي الفرس كانوا لا يقبلون تحية إلا بالركوع وكان أناس كانوا يحيون بالسجود كذلك الأمر كان آه، آه، كان ال- الروم لا يقبلون التحية إلا بالسجود مم.
معايا وكان الصين لا يقبلون التحية إلا بالذل يقف الإنسان ذليل كده أمام ملكه فجمعت كل هذه التحيات لتعظيم من تلقى في لقاء الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى فتحييه هكذا الله أكبر وتحييه هكذا بالذل الله أكبر تحييه بالركوع وتحييه بالسجود وبين كل تحية وتحية تقول الله أكبر يعني من ملوك الفرس ومن ملوك الروم ومن ملوك الصين ومن كل ملك آه، تذكرت تعريف ابن القيم للعبادة كان يقول هي كمال الحب مع كمال الذل ذل اه
وأكبر ميدان بيتضح فيه معنى العبودية لله سبحانه وتعالى م.
هو الصلاة وعبادة الرحمن غاية حبه نعم مع ذل عابده هما قطبان مم.
ومداره ده النظم نعم بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان والأمر والنهي الذي هو دينه ولقاؤه يوم المعاد الثاني لن ينجو من غضب الإله وناره إلا الذي قامت به الأصلان فالناس بعد فمشرك بإلهه أو ذو ابتداع أو له الوصفان نعم احنا عندنا ال- ال- الصلاة لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب الصلاة لأنها لقاء بالله يقول أرحنا بها يا بلال وجولت قرة عيني في الصلاة وكان ي- النبي عليه الصلاة والسلام إذا نودي للصلاة خرج من بيته وكأنه لا يعرفهم ولا يعرفونه أكتر عبادة فتح فيها باب التنفل مم.
هي الصلاة سبحان الله أكتر عبادة لك إنك وسهلة يعني أكتر عبادة حتى واقعا في التنفل هي الصلاة ده في في حاجة فيه صلوات السنن في قيام الليل فيه صلاة الضحى فيه التنفل الم... ده التنفل المقيد فيه التنفل المطلق في من السلف كان من يصلي بين المغرب والعشاء 100 ركعة آه. ما هي دي بقى يا دكتور ليه جعل الله خمس أوقات ده معناه في الصلاة اللي هي الصبح والظهر وعصر والمغرب والعشاء ده معناه أن الإنسان لا يستطيع أن ي... ألا يلقى الله لمدة ت... تزيد عن خمس مرات في اليوم ما يعرفش يقابل الأدنى.
ربنا أقل ما يعرفش يقابل ربنا أقل من خمس مرات في اليوم وما بينهما احتراق النبي عليه الصلاة والسلام قال تحترقون تحترقون فتأتي صلاة الظهر فتطفئكم آه.
تحترقون بعض تحترقون العلماء تكلم في صحة هذا الحديث آه. ال- المسألة إن, إن لا تستطيع أن تلقى الله أقل من خمس مرات في اليوم طب ومن زاد شوف قال النبي عليه الصلاة والسلام أن الله قال ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب حتى أحب أخلي دي شوية آه يعني لها الشق الثاني مش عارف أنا له ولا لأ مم.
كنت عايز أقول حاجة مهمة إن من أهم الأسباب أو من أهم العلامات التي تثبت حب الله عز وجل في قلب العبد الحاجات اللي بتشخص يا إخواني هل أنت فعلا بتحب ربنا ولا لأ من تحب يعني ال- ال- عاطفة الحب دي اللي موجودة جوانا احنا بنوجهها فين آه، دي بتبين أنت من وإلى أي مدى تحب الله عز وجل عشان كده قال النبي عليه الصلاة والسلام أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله الحب في الله يا شيخ أمين آه، السر في أنه هو آه، أوثق عرى الإيمان لأنه لا يمكن أبدا لإنسان أن يحب أخاه في الله إلا إذا استقام في قلبه حب الله حب الله عز وجل صحيح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إذا أحب الرجل أخاه في الله فإن المحبوب في الحقيقة هو الله صحيح آه. هذه الكلمة كلمة الحقيقة من الآخر بتبين إن الإنسان لما يحب أخوه في الله في هذه الحالة بيكون أكبر دليل إن هو بيحب ربنا تبارك وتعالى آه، لا ليه ليه يا إخواني وأخواتي لأن الإنسان بيمشي بينقب في الناس بيشوف فلان ده فيه صفة يحبها الله فيحبه تلقائيا من غير أي تكلف ومن غير فلان ده بيرتكب آه، شيء منكر لا يرضاه الله تبارك وتعالى فلا آه، يستطيع أن يحبه يبقى هو ماشي الأصل اللي بيحكمه الشخص ده بيحب ربنا ولا بيحبش ربنا هو ده الأصل آه، م- من أهم العلامات أيضا قلنا الشوق إلى الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام من دعائه وأسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة أنا كنت عايز أعلق تعليق آه، مهم جدا على هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وبيقول أسألك الشوق إلى لقائك نفى حاجات ليثبت ما لم ينفه في غير ضراء مضرة ما يكونش فيه نزل ضراء تخليني آه، من زهقاني منه أحب أن أنا أموت لألاقي ربي عز وجل ولا يكون فيه فتنة وعايز أنجو فأحب لقاء الله تبارك وتعالى وعلى فكرة آه، سؤال الموت في الفتنة التي يخشى آه، بسببها على الدين هذا مشروع أن الإمام البخاري آه، قال يعني دي دي من ال- ال- ال- الحاجات يعني اللي مش بنستدل بيها لا ده ده شاهد من الشواهد او دي آه، تطبيق للحكم آه، لما قال اللهم انه قد ضاقت الدنيا بي فاقبضني اليك النبي عليه الصلاه والسلام قال لا لا, لا ضراء ولا فتنه انما ايه ما الذي يريد ان يثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم الحب شوق زرعه الحب وفقط ان احنا عندنا في الشوق الى الله سبحانه وتعالى له سببان سببين كبار شوق بسبب المحبة الصافية وشوق بسبب المحبة الناتجة عن النعمة يعني لما ربنا سبحانه وتعالى ينعم على العبد العبد حب ربنا فاشتاق إلى الله لا مش دي إنما الشوق الذي زرعه الحب وفقط من أهم الأسباب حب لقاء الله عز وجل سبحانه وتعالى أو من أهم العلامات التي تثبت وتدل على إن العبد ده بيحب ربنا بجد يحب لقاء الله كيف ذلك
هو يعني آه، اغزل على منوالك وابدا بما انتهيت به وهو ان الواحد لو بيحب ربنا يحب لقائه حبا صفيا لما تعرضت مريم عليه السلام ل ل ل ل- يعني لضرر قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت ناسيا منسيا قال ابو عثمان النيسابوري من علامه الاشتياق الى الله عز وجل حب الموت مع الراحه والعافيه تحب انك تموت وانت مرتاح ومعافى بقاش في سي- اي سبب باعث على حب الموت الا انك بتحب ربنا بس فقال والدليل يوسف عليه السلام لما ألقي في غابة الجب لم يقل توفاني ولما آه، دخل السجن لم يقل توفاني ولما خرج من السجن وأصبح من الملوك وتمت له النعمة قال رب قد أتيتني من الملك آدي الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث آدي الصلاح فاطر السماوات والأرض آدي القوة أنت ولي أنت ولي أدي, أدي العزة معايا في الدنيا والآخرة خلاص كده تمت النعمة بكل أركانها قال توفني مسلما توفني أنا بقى لا أرجو إلا يعني أنا لا أرجو أنا لم أسألك أن تتوفاني مسلما الآن إلا لأني أريد أن ألقاك لذلك محمد بن واسع قال لو خيرت بين أن- بين أن أحيا مئة سنة في طاعة الله ورسوله وبين أن أموت الآن فألقى الله لتمنيت أن أموت الآن فألقى الله سبحان الله اه فهي آه، لقاء الله سبحانه وتعالى عز لكل فقير غنى لكل فقير جبر لكل كثير بصر لكل ضرير الم- المسلم لما يلقى الله عز وجل ينسى كل ذنوبه إذا كان المسلم المؤمن لما يو- يو- يغمز غمسة واحدة في الجنة ثم يخرج فيقال له هل رأيت من بؤس يقول والله ما رأيت ما بؤسا رأيت بؤسا قط قط.
أمال لما ينظر لله سبحان الله آه.
ابن القيم آه، بيقول كلمة جميلة أوي في ال- في الحتة دي آه.
يقول رؤية وجه الله تبارك وتعالى إذا نالها أهل الجنة نسوا ما هم فيه من النعيم ده وهم ده في الجنة أصلا وبيتمتعوا بال- بكل حاجة بالقصور وبالأنهار وبالحور وبكل حاجة آه، آه، نسوا ما هم فيه من النعيم يعني و- و- ويكمل الجنة الج- الغمسة في الجنة تنسي البؤس نعم والنظر إلى الله ينسي ينسي الجنة شو بقى أنت سبحان نظر الله سبحان الله لا شوف ال ال ال- التكملة يقول وحرمانه يعني حرمان النظر إلى الله تبارك وتعالى وحجابه كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون أيوة.
وحرمانه وحجابه عن أهل الجحيم أشد عليهم من العذاب الأليم صحيح سبحان الله يعني كما أن أعلى أنواع النعيم في الجنة النظر إلى الله سبحانه وتعالى أشد أنواع العذاب الحجاب عن الله
سبحان الله ما هو شيء يعني- آه، كان يحضرني آه، آه، يعني آه، موقف من من مواقف الصحابة رضي الله عنهم كان آه، معاذ بن جبل عند موته معايا؟
آه، نعم.
آه، قول- اتفضل يا دكتور قولها اتفضل اتفضل آه. كان بيقول اللهم إني أحبك وأنا الآن أخشاك معايا اللهم إنك تعلم أني ما أحببت البقاء في الدنيا ل- ل- لزرع الأشجار ولا جري الأنهار آه ولا لحفر الأنهار أو لجري ال- الأنهار اللهم إني آه، آه، كنت أخشاك وأنا الآن أرجوك ثم صقل عليه الموت وبدأت السكرات فقال أخنق خنقك فوالله إني لأحبك سبحان الله حبيب جاء على فاقة آخر حبيب لفظة حبيب جاء على فقر آخر لفظة قالها ومات بعدها مم.
أحبك سبحان الله
لأن دايما على فكرة آه، م- م- من الحاجات اللي لفت نظري إن العبد بيختم ليه بما يعيشه بقلبه طوال حياته ده انا اعلق على دي واسيبك تتكلم براحتك اتفضل النبي عليه قال اني لا احبك وكان جزاء معاذ من جنس من جنس عمله كان يحب الله فقذف الله حبه في قلب من في قلب رسول الله الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم وابو مسلم الخولاني لما راى معاذ قال رايت رجلا براق الثنايا نعم براق الثنايا يجلس حوله الناس فإذا تكلم سكتوا وإذا أمر أطاعوا وإذا أفتى أخذوا بفتواه ويصدرون عنها طائعين فسألت من هذا قالوا معاذ بن جبل سبحان الله
كمل سبحان الله أنا كنت عايز آه، آه، أقول حاجة مم.
أنا عارف إن في حاجة دلوقتي بتدور في قلوب آه، إخواننا وأخواتنا سؤال طب آه، إحنا مش عايزين نموت دلوقتي في ناس كده و- و- والكثير يعني في ناس فعلا تشتاق إنها تموت دلوقتي ومن شدة حبها لله تبارك وتعالى المدة ولا حاجة بس يسمعوا عن السكرات ويسمعوا عن ال- الكلام ده كله ولا أي حاجة طالما هقابل ربنا ما مش الكلام ده لا يعنيني زي بالضبط العريس مع واضح الفارق ولله المثل الأعلى العريس قبل الجواز بيقعد يعني يشطب في شقته ويتبهدل ويخلص ويعمل وشايف المر وما بينامش وكل ده على قلبه زي العسل يعني سبحان- لا- ليه لأن في لقاء لحبيب في الدنيا ولله المثل الأعلى بقى لقاء المحبوب الأعظم وهو الله جل جلاله يخلي الإنسان المدة ده آه، آه، طالما هيؤدي إن إحنا سنلقى الله سبحانه وتعالى ده شيء إحنا بننتظره وبنحبه جدا جدا فهو السؤال دلوقتي لما الإنسان يقول أنا لا أنا مش عايز مش عايز أموت دلوقتي دي سببها إيه؟ ممكن يكون سببها إيه؟ هل هي دلالة إن الإنسان ما بيحبش ربنا؟ هو ده السؤال ال- ال- المباشر كده لا يا حبايبي في الله مش كده دي ممكن يكون لها سببان السبب الأول إن العبد فيه صلاح وفيه تقى بس في قلبه حب للدنيا متعلق بالمال متعلق بالزوجة متعلق بالولد فده جواه خير بس محتاج ظبط محتاج يت- يسمع شوية عن الزهد في الدنيا محتاج يعرف حقيقة الدنيا محتاج يعرف ان ربنا سبحانه وتعالى هو ده, ده أعظم شيء وينبغي أن يحب وأن تصرف هذه العاطفة له وحده يبقى دي الحالة الأولى الحالة الثانية انه ممكن يكون يا شيخ امين آه، في بدايه الحب في بدايه حبه لربنا سبحانه وتعالى لسه لم ينضج الحب في قلبه بعد آه، آه، آه، قدامه طموح عايز يخلصه حاسس ان هو لا انا انا عايز اقابل ربنا بس ما احبش اقابله كده انا عايز اقابله اعلى من كده المستوى ده مش ده المستوى اللي انا راضي ان انا اقابل ربنا عليه ما ما احبش ابدا اقابله كده في- لا حالي في القيام عاجبني ولا حالي في الصيام عاجبني ولا حالي في ال- في الز- الصدقات عاجبني ولا حالي في البذل لدين الله تبارك وتعالى عاجبني ولا عاجب نفسي في اي حاجه انا انا انا تعبان من حالي كده ف- فساعه ما يجي الموت يقول لا انا مش عايز اموت كده في ناس بقى واصله اصلا القمه ودول موجودين بفضل الله طبعا يعني أنا, أنا أع- أعرف أناسا أحسبهم كذلك ولا أزكيهم على الله الناس قمم ومن السلف سمعنا إن من السلف من لو قيل له القيامة غدا لم يجد متزيدا لعمل ما يعرفش يضيف تسبيحة صحيح ما يعرفش يضيف ركعة ما يعرفش يضيف أي حاجة خالص لأن حياته مشحونة طاعة لله عز وجل ده تلاقوه على طول أموت آه دلوقتي أحب لقاء ربنا يا ريت أموت دلوقتي يا ريت أقابل ربنا دلوقتي إنما آه، يعني آه، كثير من الصالحين دلوقتي لا أنا لسه شوية أحب أعمل أقابل ربنا في صورة أفضل من كده أنا عايز أنتقل ده تعليقا بقى على لا أنا عايز نسيب التعليق وننتقل لمعنى مهم جدا جدا ويا ريت إخواننا في الكنترول يبلغونا عشان نظبط الوقت ل- لسه قد إيه آه، عايز أتكلم عن حاجة مهمة جدا جدا آه، ليس الشأن أن تحب فالكل طبيعي أن يحب ربنا ولكن الشأن أن تحب صحيح الانسان فعلا اللي اللي نقدر نقول انه عدت معاه آه.
ها انه كبير بجد ده اللي ربنا عز وجل بيحبه صحيح
فازاي نعرف ان ربنا سبحانه وتعالى بيحبنا ازاي الشخص يقدر يحدد انا ربنا بيحبني هل اداله اموال كثيره عشان كده ربنا بيحبه ما طب ما في اليهود اغنى ناس في الدنيا هل صحته كويسه ما بيمرضش ابدا طب ما ال- في من ال- الحاجات اللي هي مش عاد وثمود كانوا آه, أقوى.
آه يعني كانوا أقوى بكثير وكانوا ف- كفار بالله سبحانه وتعالى الموازين إيه المقاييس إيه نبدأ كده الحديث يا شيخ أمين هو اولا قال النبي عليه الصلاه والسلام ان الله يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب يبقى أول نقطة آه، المقاييس الدنيا ما فيهاش من ده خالص مش دي خالص لا، مش لا، مقاييس الدنيا إطلاقاً.
إنما إيه لا الثانيه ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم ولكن ينظر ولكن إلى ينظر الى قلوبكم قلوبكم والحب وما في في القلب.
القلوب من الدين والإيمان الحب وحب الحب في القلب آه، آه، آه، لذلك آه، لا إن الله لا, لا يعطي, يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب ومن لا يحب ولا يعطي الدين الا بما أحب.
إلا يبقى الدين, الدين أهم.
التدين الالتزام لذلك الطاعة اول حاجه اتباع النبي بشكل مطلق صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم طيب آه، آه، أشوف بقى النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقول إيه بيتكلم إزاي بيمشي إزاي بيعامل الناس إزاي أخلاقه كانت إزاي آه، عواطفه كانت إزاي آه، وهكذا طيب آه، ال- برضو في هنا جزء وهو إن التشبه بالقوم فيصبح منهم فإذا تشبه بالنبي عليه الصلاة والسلام أصبح من المسلمين لذلك آه، آه، الحب في الله سبحانه وتعالى أول واحد يحب في الله لأن اتباعه وحبه صلى الله عليه صلى وسلم, الله عليه وسلم.
يخليك مع المحبوبين لدى الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم موضوع الحب في الله هو أولى من يحب لذلك جعل حبه إيمانا وحب النبي عليه الصلاة والسلام وال- والصالحين في الله أساس سعادة المسلم في يعني حياته.
احنا نقدر نقول أصدق مؤشر على محبة العبد لله آه.
قد إيه أنت بتحب النبي واتباعه عليه الصلاة والسلام بل المحب- وسعادته.
المحبة تج- يتبعها الاتباع وسعادته من في لازمها الدنيا وسعادته في الدنيا على قدر هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان وكأن الإيمان له حلاوة لا يذوقها إلا من وجد فيه الثلاث نعم.
أن يكون الله ورسوله أحب إليه أحب إليه مما سهما نعم.
وأن يحب الرجل لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يعود في النار طيب يعني إيه أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما أن يؤثر الله ورسوله على كل ما سواهما أن يقدم الله ورسوله على كل ما سواهما وهذا الكلام هتلاقيه مضطرد في كتاب الله وسنة رسوله قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله وذكر الحب أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره ما يخص الله ورسوله أهم مما يخص أبنائك ومع آه، أنا أنا عايز أقول حاجة يعطي الدين الدين ده آه، م- منهج صحيح وعقيدة صحيح يعني معنى كده ان الانسان اللي عقيدته مش متظبطه معناها انه مش محبب عند الله عز وجل ان ربنا عز وجل يهديك للمنهج الصحيح ويهديك للعقيده الصحيحه العقيده الصافيه عقيده اهل السنه والجماعه هي دي اكبر دليل ان ربنا عز وجل بيحبك سلط الضوء في عجاله عشان انقل على واحده تانية إن الله يحب المتقين والله يحب الصابرين إن الله يحب المحسنين لا انا اقصد الجانب العقدي ما هو نعم.
ال ال ال ال ال الإيمان الإيمان والإسلام والقرآن محبوبين لدى الله سبحانه وتعالى فمن كان مؤمنا مسلما نعم.
من أهل القرآن فهو محبوب لدى الله قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قالوا ال ال ال ال الفضل والرحمة في هذه الآية معناه الإسلام والإيمان والقرآن نعم الإسلام والإيمان بارك الله فيك القرآن.
عندنا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث حديث قدسي يقول الله تبارك وتعالى في هذا الحديث القدسي ما تقرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به دي من علامات محبة الله للعبد وكل واحد فينا هيعرف نفسه كويس دلوقتي وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه ناخدها واحدة واحدة كده أبدأ بكنت سمعه الذي يسمع به يعني إيه كنت سمعه الذي يسمع به يعني أن يستقيم السمع على محاب الله فالإنسان لا يستمتع بسماع شيء إلا ما يرضاه الله ولا يقبل ولا يطيق أبدا إنه يسمع حاجة تغضب ربنا يعني الأغاني مثلا والموسيقى حرام فما يطيقش يسمعها القرآن يرضي الله يستمتع وي- ويعني مع الكتاب الله تبارك وتعالى يحس كأنه عايش في ملكوت تاني خالص كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ودي أنا عايز أعلق عليها مهمة جدا جدا احنا عندنا حبايبي في الله في مسألة البصر دي ثلاث درجات يا شيخ أمين ثلاث درجات الناس كلها في ناس تحب يعني يعني بتطلق لنفسها العنان تنظر لكل شيء وتستمتع بالنظر إلى الحرام دي حاجة الحاجة الثانية فيه بيقاوم نفسه انه يغض البصر الحاجة الثالثة انه بيكره ان ينظر الى الحرام يبقى فيه بيحب ينظر الحرام في مقاوم في بيكره أن ينظر إلى الحرام اللي بيحب ينظر الحرام ده بني آدم بعيد عن ما- ملوش في القصة دي يعني خالص اللي بيغض البصر ده على الطريق وعلى بداية الطريق لأنه بيجاهد وده يعني عرضة أن يغلط مرة إنما في الطريق الحاجة الثالثة بقى هي اللي آية من آيات الله إنه بيكره أن ينظر للحرام يعني م- ما يطيقش ينظر إلى امرأة متبرجة ما يحبش وما يطيقش ولا يقبل ولا يستمتع عنده زوجته في الحلال ي- يعني إنسان طبيعي خالص إنما الحرام ولا أي شيء بل بالعكس يكتئب إن وقعت عينه على حرام ولما العبد هو ده بقى الإيه ده اللي ربنا عز وجل بيحبه دي بقى وبصره الذي يبصر به انه يصل لهذا المستوى ولما العبد يصل لهذا المستوى يا شيخ امين بيساب مثوبه عاجله جدا اللي هي ايه ان ربنا عز وجل بينور له بصيرته في الدنيا فيبدله الله عز وجل بكل نظرة في الدنيا عبرة تقربه إليه سبحانه وتعالى إيه، كل المشاهد تقربه من ربنا زي الست اللي قلت عليها من شوية شافت الشاب اللي جاي والناس بت... فذكرها ذلك بورود الحبيب على الله سبحانه وتعالى آه، آه، آه، زي مثلا ال... الإنسان زي أبو بكر الصديق رضي الله عنه وده مشهد من المشاهد المؤثرة مرة من المرات كان داخل آه، حديقة أحد الأنصار ومعه عمر وعثمان وعلي ومجموعة من الصحابة وإذا به يسبق القوم ويبرك يجث على ركبتيه ويبكي بكاء شديدا فقالوا ما الذي يبكيك يا خليفة رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم آه، فما استطاع أن يرد عليهم فلما هدأت نفسه قال لقد نظرت إلى الطير يطير من الغصن إلى الغصن ويأكل الحب ويشرب الماء نظرة اهي ذكرته بإيه ثم يموت بلا حساب ولا عذاب يا ليتني كنت طيرا ذكروا هذا المشهد بلقاء ربنا ليه؟ لأن بصره ده لما غضوا عن الحرام لما صارت سجيته وطبيعته نضفت العين فاستنارت البصيرة بنور الله تبارك وتعالى هو ال- الكلام عظيم هي المسألة ان في في في في آه، في اعضاء البدن اللي هي سمعه وبصره سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به الى اخره آه، آه، امرين كف الاذى الا يفعل بها ما يغضب الله عز وجل وثانيا ان يفعل بها ما يرضيه نعم معايا لذلك بعض اخواننا يبقى ماشي ونبقى معاه نقول له شفت كذا يقول لا والله ما شفته يا عم ده احنا ماشيين معاك والله يقول والله ما شفته كنت بتعمل ايه ساعتها كنت بذكر الله كانت حاجه غلط يعني مثلا آه، مشهد سيء حد بيضرب حد حد بيأذي حد حد يحلف انه ما شافه وهو عينه موجهه ليه زي ما طب بي- أقول لحضرتك حاجة عجيبة آه.
أحد الإخوة مرة اعتكف معانا في رمضان آه.
آه، جعل بعد الاعتكاف على طول ده زمان أيام ما كان رمضان في وسط السنة الدراسية خرج من الاعتكاف قعد يتردد على الجامعة شهر كامل شهر كامل ولا بيشوف لا في الشارع ولا في الجامعة بيقول أنا بقالي شهر ما شفتش ولا بنت هم البنات راحوا فين
الحمد لله ده ربنا انعم عليه ده دي- شوف ده شوف دي لدرجه بركة.
اللي هم قدام ما بيشوفهمش فعلا سبحان مش الله.
موقف ده حياه سبحان الله لذلك آه، شوف بقى كل ال- ال- الذي يو- يعصى الله به بهذه الأعضاء يمنع وكل ما يرضي الله عز وجل زي البكاء من خشية الله زي الاعتبار بالنظر بالن- زي وهكذا يبقى احنا النهاردة اه، اتكلمنا مع حضراتكم حبايبي في الله عن اه، محبة الله محبة العبد لله ومحبة الله لعبده اه، في عجالة و- وإضاءات سريعة كده حاولنا يعني اه، على قلبا يتحرك بحب الله تبارك وتعالى وفيها إشارات غير مباشرة كثيرة جدا إشارات عملية اه، أسأل الله سبحانه وتعالى أن اه، يملأ قلوبنا بحبه آمين.
وأسأله عز وجل أن يحبنا اللهم احبنا والق علينا محبه من عندك اللهم حببنا اليك والى ملائكتك وجميع خلقك اللهم انا نسالك يا ربنا ان تجعل حبك احب الينا من اموالنا واولادنا وانفسنا اللهم انا نسالك يا ربنا ان تجعلنا متحابين بجلالك يا رب العالمين املا قلوبنا بالحب فيك ولاجلك آه، اخواني اخواتي في الله آه، انتهى وقت حلقتنا وكان في آه، صحبتي في هذه الحلقة الجميلة اللي فعلا آه، اندمجنا فيها وعدى الوقت سريعا جدا جدا أخويا وحبيبي الشيخ أمين الأنصاري شرفت بي في هذا اللقاء آه، جزاك الله خيرا يا شيخ أمين ربنا يكرمك.
إنك يعني متعت لل- جزاك الله متعتنا خير انت ومتعت اللي إخواننا اديتني الفرصه انت اللي اديتني الفرصه مشكورا جزاك الله خيرا الله يحفظك يا شيخ امين جزاك الله خيرا الله يبارك فيك.
اخواني اخواتي نستودعكم الله الى لقاء مقبل باذن الله تبارك وتعالى مصليا ومسلما على النبي محمد وعلى اله واصحابه واتباعه اجمعين استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته